الأسبوعين اللي فاتوا ربنا يسوع قدم لنا نفسه كخبز حياة وماء حياة والنهاردة ربنا بيقدم لنا نفسه كنور للعالم هو الساكن في النور الذي لا يدنى منه وهو النور الحقيقي الآتي إلى العالم ربنا يسوع يقول كده أنا جئت نورا للعالم معنى إن ربنا يسوع بيقول أنا جئت نورا للعالم يبقى العالم كان ظلمة ومحتاج نور وهو كده فعلا لأن النور اللي جاء إلى العالم ما هواش النور اللي بتشوفه العين أو نور الشمس مثلا أو نور عادي ده نور من نوع جديد يقول كده يوحنا الحبيب في رسالته الأولى من يبغض أخاه فهو في الظلمة حتى لو كانت الشمس طالعة عليه اه لأن الظلمة هنا الظلمة هنا والنور دي ظلمة روحية دي مش ظلمة مادية أو نور مادي أو نور مصنوع أو مخلوق لا أبدا ده نور سماوي من يبغض أخاه فهو في الظلمة وفي الظلمة يسلك ولا يعلم أين يمضي لأن الظلمة أعمت عينيه من يثبت في الله يثبت في النور لأن الله محبة يوحنا هنا بيربط ربط شديد جدا بين النور والمحبة والمحبة ديت هي النور اللي جاء للعالم لأن العالم ما كانش فيه محبة العالم ما كانش فيه ما كانش يعرف حاجة اسمها محبة كان يعرف حاجة اسمها أنانية والأنانية باستمرار بتبقى ظلمة عشان كده ربنا يسوع بيقول أنا جئت نور للعالم مسيح لما جه للعالم نور العالم بمحبته محبته خلت العالم يبقى فيه نور خلت العالم يبقى فيه أمل خلت العالم يبقى فيه لمسة جمال خلى العالم يبقى فيه حاجة جديدة ما كانتش موجودة قبل كده عشان كده ربنا يسوع مرات كتير على مدار الإنجيل يقول أنا هو نور العالم ويرجع يقول لنا أنتم نور العالم أنتم نور العالم أنتم نور العالم لما نسير في النور محبة المسيحيين لبعض ومحبة المسيحيين لأعدائهم قال ديت ممكن تخلي العالم كده عبارة عن حتة نور تخليها تبقى نور اذكر كده قصة جت في البستان عن اتنين رهبان عايشين جنب بعض قلالي جنب بعض وكل واحد فيهم حاسس ان اخوه احسن منه لدرجة ان ربنا في مرة بعت لواحد منهم ملاك عشان يعطيه بركة المحبة اللي هو بيقدمها لأخوه باستمرار يقدم أخوه في كل شيء فلما جاله الملاك قال له ربنا بعتني عشان أديلك بركة قال له أنت لازم غلطان يمكن أنت جاي لأخويا اللي جنبي لأن ده أحسن مني كتير قوي ده أنا إنسان خاطي وشرير قال له بس هو ربنا لما بعتني قال لي روح لفلان مش انت اسمك فلان قال له اه بس اخويا احسن مني روح بارك اخويا الاول عشان اتاكد ان انت ملاك الله اذا باركت اخويا الاول يبقى انت ملاك الله فالملاك راح وادى لاخوه بركه ورجع له تاني وبعدين الراهب الاولاني ده قال له أنا غير مستحق للبركة وبعدين الراهب ده سمع صوت من السما كده يقول له لأنك قدمت أخوك بمحبة تعطى بركة تدوم معك إلى الأبد قد إيه جميلة وقد إيه المحبة ديت ممكن تخلي ممكن تخلي البيت يبقى منور عشان كده الآباء كتبوا عن الآباء الرهبان كده وقالوا إن هم نوروا الصحراء بمحبتهم باستمرار تلاحظ كده البيت اللي فيه محبة تبص تلاقي العيال طبيعي مش عايزين تعليم يطلعوا كده يحبوا بعض يحبوا جيران يحبوا اصحابهم يحبوا كل الناس يقدموا محبة لكل انسان يقابلهم قريب غريب يعرفوه ما يعرفوش النهارده الصبح شفت منظر جميل قوي شماس صغير كده لبس وبص لقى شماس اصغر منه داخل يرشم الدنيا فاستناه وبعدين بعد ما استناه قام الشماس الصغير طبعا لسه بيبتدي جديد فمش عارف يلبس الدنيا يظهر ان هو كان عارف كده فابتدى يساعده يلبس الدنيا بتاعته وصية الإنجيل الأولى والعظمى وصية الإنجيل الأولى والعظمى اللي هتدوم مش في هذا الزمان بس ده يقول كده بولس الرسول في رسالته لكورنثوس الأولى إصحاح 13 بيقول هذه هي الثلاثة فضائل العظمى الإيمان والرجاء والمحبة ولكن أعظمهن المحبة ليه؟ ليه أعظمهن المحبة؟ قال الإيمان والرجاء هينتهوا هيجي لهم وقت هينتهوا إنسان طول ما هو عايش في العالم بيؤمن بالمسيح ويرجو الحياة الأبدية أما المحبة فتبتدي هنا وتنمو في الأبدية إلى ملء قامة المسيح إلى ملء قامة المسيح عشان كده ربنا يسوع لما قال على نفسه أنا جئت نورا للعالم كان جاي يقدم للناس كان جاي يقدم للناس المحبة كان جاي يقدم الناس المحبة ويوحنا يشهد كده ويقول هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له حياة أبدية هو ده النور هو ده النور اللي جه للعالم هي دي الحياة الجديدة اللي جت للعالم الأنانية إنسان لما يفكر في نفسه باستمرار يبقى حبس نفسه في الظلمة يبقى حبس نفسه في الظلمة لكن الإنسان اللي ينفذ الوصية بحب الرب إلهك من كل من كل قلبك والثانية مثلها حب قريبك كنفسك الإنسان ده يبقى نور للعالم منين كده ما يكون منين ما يتوجد قال يتوجد نور ويتوجد فرح ويتوجد سلام وتتوجد السماء كلها منين ما هو يبقى موجود عشان كده أحبائي ربنا يسوع لما قال لنا احبوا بعضكم كما احببتكم انا هو بيطالبنا ان احنا نحب نحب بعض يمكن شوية اللي نفذوا الآية ديت أحسوا كده إن وصية تحب قريبك كنفسك أيوة هي نور وأيوة هي جميلة لكن لما الإنسان يجي ينفذها كده يبص يلاقي انه بيحب قريبه اكتر من نفسه اكتر من نفسه هي ديت الوصية هي ديت الوصية اللي الانسان ممكن يغلب بيها العالم نبص كده على رسالة الكاثوليكون اللي اتقرت النهاردة هتلاقيها كلها مركزة على النقطة ديت أيها الأحباء لنحب بعضنا بعضا لأن المحبة هي من الله المحبة هي من الله كل من يحب فهو مولود من الله ويعرف الله من لم يحب لم يعرف الله تخيل انسان اللي ما يقدرش يحب قريبه كنفسه يوحنا الحبيب يقول كده من لم يحب يحب مين يحب نفسه ولا يحب قريبه قال لا يحب قريبه من لم يحب لم يعرف الله لأن الله محبة وبهذا يتبين لنا محبة الله فينا أن الله أرسل ابنه الوحيد إلى العالم لنحيا به وهذه هي المحبة ليس أننا أحببنا الله بل أنه هو أحبنا وأرسل ابنه كفارة لخطايانا تخيلوا أن الإنسان اللي ما يقدرش يحب قريبه يبقى مش مسيحي لم يعرف الله لم يعرف الله للدرجة دي قال هي ديت العلامة هي دي العلامة بتاعة المسيحيين بهذا يعرف العالم أنكم تلاميذي إن كان لكم حب بعضكم لبعض كده يبقى المسيحيين نور للعالم العالم كله كل واحد بيفكر في نفسه كل واحد بيحارب اللي حواليه عشان يغلب هو عشان ينتصر هو عشان يكسب هو اكتر من اخوه عشان يبقى عنده اكتر من الناس كلها كل واحد يفكر في نفسه هي دي طريقة العالم ليست من الله بل من العالم لو تاخد كده رسائل يوحنا كلها رسائل يوحنا كلها هتلاقيها بتركز حوالين المحبة لو تنفذ او لو تاخد بالك من وصية المحبة هتلاقيها عكس الأنانية تماما عكس الأنانية تماما سام بيفكر في نفسه بيحب نفسه بيدور على نفسه آه، بيتخانق مع أهل بيته عشان مش واخدين بالهم منه أو مش بيهتموا بيه أو حاجة زي كده الإنسان ده مش هيبقى محبوب بالعكس الإنسان اللي يحط نفسه آخر الصف آخر اللي في البيت آخر اللي في البيت ويبقى خدام لكل اللي في البيت قال يبص يلاقي كده انه بقت صورته زي صورة المسيح بالظبط لان هو المسيح كده وضع نفسه واخذ شكل العبد شكل العبد يعني ايه قال يعني خدام لكل واحد من الناس اللي عايشين في العالم دول حتى لو كانوا بيضايقوه اه حتى لو كانوا بيضايقوه الانسان اللي بيعيش بالمحبة يبقى عبارة عن نور انسان اللي يفكر في اخواته قبل ما يفكر في نفسه باستمرار يبقى هو نور البيت النهاردة عيد ميلاد الست العذراء لو تاخدوا بالكم على الست العذراء من صغرها قبل ما تجيلها البشارة بالامتلاء من الروح القدس تبص تلاقوها كان بتنفذ الوصية دي يعني التراديشن او القصص اللي, اللي اتكلمت عن الست العذراء تقول كده ان اهلها كانوا يجيبوا لها اكل كويس كده زي بقيه البنات اللي في الهيكل كل واحده اهلها بيجيبوا لها احسن اكل في البيت لانها مش قاعده معاهم الست العذراء كانت تعمل ايه لما يجي لها الاكل بتاع البيت الكويس ده قالت كانت تديه لاخواتها اللي ما جالهمش اكل النهارده ولا امبارح ولا حاجه زي كده حتى ان حتى ان يتقال كده عن الست العذراء انها كانت تاخذ خبزا من يد الملائكه لما السما كده تلاقيها مش بتفكر في نفسها تقوم تبعت لها خبز مع بيد ملاك تبعت لها خبز بيد ملاك يبقى جميل قد ايه لما الإنسان ينسى نفسه لما الإنسان ينسى ذاته لما الإنسان يبطل يفكر في نفسه ربنا هيهتم بيه عشان كده يقول الإنجيل يوصينا يقول لنا باستمرار إيه يقول لنا من يهلك نفسه من أجلي فهذا يجدها واحد كل قلبه وكل محبته للمسيح اللي أعطاه حياة أبدية الإنسان ده لما تبقى حياته كده لمجد الله قال حتى لو تعرض للخطر هو مستعد برضه يبذل نفسه من أجل محبة المسيح قال هذا يجدها هذا يجدها يعني إيه قال يعطى مجد وكرامة في هذا الجيل في هذا الزمان وفي الدهر الآتي حياة أبدية يبقى الإنسان ده نور للعالم ولا لا النهاردة أحبائي من إنجيل باكر يعني لو ناخد بالنا من إنجيل باكر كده هتبص تلاقي برضو بيتكلم مرة عن النور وبيتكلم مرة عن المحبة بيتكلم مرة عن النور ومرة عن المحبة هو ده النور اللي العالم محتاج له النهاردة العالم مش محتاج فلسفة ولا إقناع إن أنا صح وهو غلط أو إن الطريقة اللي هو ماشي بيها غلط أبدا عالم النهاردة محتاج محبة حقيقية من قلب المسيح محتاج محبة حقيقية زي محبة المسيح هي ديت هي ديت اللي بتربي ولادنا المحبة الحقيقية اللي من قلب المسيح مش المحبة العاطفية المحبة العاطفية ان انا اهتم ان ولادي ياكلوا كويس يلبسوا كويس ويروح مدرسة كويس وينجحوا كويس ومش عارف ايه كل الحاجات ال... الاهداف المادية دي دي محبة عاطفية لكن المحبة الحقيقية اللي من قلب المسيح انه الانسان اللي يحب ابنه صحيح او بنته يشتهي كده ان هم يبقوا نور للعالم يبقوا مليانين محبة يبقوا منين ما يروحوا محبوبين منين ما يروحوا العالم كله يفرح يعني شوف كده ناس قاعدين في الضلمة اول ما ينور نور كده بص تلاقي الفرح يخش القلب العالم محتاج كده النهاردة احبائي العالم محتاج النهاردة المحبة دي محبة الحقيقية اللي من قلب المسيح عالم نشتهي ان هو يدوق المحبة دي هو ده البرهان هو ده البرهان ان احنا مسيحيين اذا كان لينا محبة للناس اللي بيضايقونا قال هي ديت المحبة الحقيقية لانه اي فضل لك ان كنتم تحبون الذين يحبونكم فاي فضل لكم مسيح بيقول لي النهارده اذا كنت بتحب اللي بيحبوك وتكره اللي ما بيحبوكش يبقى انت تفرق ايه عن عن تفرق ايه عن اهل العالم مش مش هفرق حاجه عنهم لكن المسيحيين الحقيقيين اللي قال عنهم المسيح انتم نور العالم وقال عن وقال لهم اسلكوا في النور ما دام لكم النور قال السلوك في النور هو السلوك بالمحبه ايه السلوك في النور هيكون ايه السلوك في النور عشان كده احبائي يقول حبوا اعداءكم باركوا لاعينيكم صلوا لاجل الذين يسيئون اليكم ويبغضونكم لانك ان فعلت هذا تجمع جمر نار على راس الانسان اللي بيكرهك او بيعاديك تخليه كده يلوم نفسه ملامه شديده قوي ازاي انا ازاي انا اذيت مشاعر فلان او ازاي انا عملت كده في فلان قال هي المحبة كده يبقى انت يبقى انت ساعدته ان هو ينتبه لحياته ولابديته وانت بقيت نور للعالم صغيرة خالص الوصية بتاعت النهاردة وجميلة جدا وتستمر تبتدي هنا الإنسان يبتدي يمارسها هنا في العالم ويبتدي يكمل المسيرة بتاعته يفضل ماشي في النور وماشي في المحبة من اله... من هنا وكمان بطول الأبدية مش مش هنا وبس وبطول الأبدية كمان بلا نهاية محبة ديت عمل بلا نهاية ونور بلا نهاية عشان كده يتقال عن السماء كده في سفر الرؤيا لا يكون هناك ليل هناك مفيش ليل هناك مفيش ضلمة هناك في نور هناك في محبة هناك في فرح حاجة كده تختلف عن كل ما تعودنا عليه أو كل اللي شفناه في العالم النهاردة أحبائي ربنا بيقول لنا كده النور معكم زمانا يسيرا النور معكم زمانا يسيرا انتوا هتبقوا نور للعالم زمان قليل لكن كمان لما هتطلعوا فوق هتبقوا منورين في السماء وسط السمائيين قال هذا يسوع وتوارى عنهم ربنا يسوع كان بيكلم اليهود عن النقطة ديت وبعدين لما توارى عنهم قال حصل ايه قال النور توارى عنهم ما بقوش شايفين النور واللي ما يشوفش النور قال لما يمشي يتخبط يتعثر يخطئ الانسان اللي ما تبقاش يعني داود النبي يقول كده في المزمور 109 سراج لرجلي كلامك ونور لسبيلي كلمتك يا ربي ومحبتك هي اللي بتخليني امشي في النور هي اللي بتخليني احاول ان انا اقلدك احاول اعمل مع الناس اللي حواليا زي ما انت بتعمل معايا يا رب سراج لرجلي كلامك ونور لسبيلي انسان ياخد باله من كلمة ربنا القلب يشتعل بالمحبة الروحانية يشتعل بالمحبة الإلهية يبص يلاقي عنده طاقة محبة أكتر من الشر اللي في قلب الناس اللي بيكرهوه أو بيضايقوه أو بيعملوا حاجات مش تمام عشان كده أحبائي النهاردة ربنا يسوع بيقول لنا خدوا بالكم تليكوا رسالة صغيرة قوي لكن مهمة جدا بالنسبة للعالم أنتم نور العالم محبتكم هي اللي تنور العالم غفرانكم للمسيئين هو ده اللي ينور العالم هو اللي ده ينور قلب ال... قلب الناس اللي عايشين في العالم النهارده يا ريت كده قبل ما نطلع من الكنيسه اقول يا رب ساعدنا كلنا ساعدنا كلنا يا ربي ان احنا نبقى نور للعالم بمحبه حقيقيه زي المحبة اللي انت بتحبنا بيها لاننا ان عملنا كده نكون بالحقيقة اولاد الله اللي قال عنهم يوحنا الحبيب من يثبت في المحبة يثبت في الله والله فيه لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد آمين